السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله وأبدأ بالحمد لله الحمد لله سبحانه جل في علاه كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء والرؤساء عبيد لله لا يملكون شبرا لولاه وكل أغنياء الأرض بحق فقراء عند الله لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله فحركاتهم وسكناتهم بحول الله فالملك من ولاه والغني من أغناه والقوي من قواه والحي من أحياه والجميع سيفنى ويبقى من ويبقى الله وأشهد أن لا إله إلا الله صاحب النعمة علينا بالله إيماني وفيه رجائي وإلى علاه ضراعتي ودعائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي فإذا دجى ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء سبحت باسمك يا الله فلئن سكت اللسان لسبحت أعضائي وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا وشفيعنا بإذن الله هو نبينا محمد رسول الله إن شئت أخي وحبيبي الكريم وأختي الطيبة الكريمة بعد الضلالة تهتدي فصلي على الهادي البشير محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عباد الله اليوم نتحدث تحت عنوان طغاة العصر من أطغاهم أو يا فرعون من فرعنك طغاة العصر من أطغاهم أو يا فرعون من فرعنك ما نراه الآن في الأمة الإسلامية عجب العجاب بل ما نراه في العالم أمر يحتار منه ذو الألباب لابد أن نتوقف هذه الوقفة لنسأل أنفسنا الطاغية ده لماذا طغى لماذا تجبر لماذا تكبر لماذا علا وتغطرس أكيد في أسباب يا فرعون من فرعنك الكلام لابد أن احنا نتوقف عنده لأنني أرى الحال عجيب في الأمة الإسلامية خاصة في البلاد الإسلامية أموال تسرق وكراسي يقتل الناس بعضهم بعضا بسببها بل إن الجيوش والمدافع والدبابات تقتل الأطفال وتهتك الأعراض في كثير من البلدان خاصة ما نراه الآن في آخر البلدان سوريا الحبيبة أسأل الله جل وعلا أن يخلص أهلها من طغيان هذا الطاغية وفعلا ما شابه أباه فما ظلم في البداية أيها الأحبة لابد أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ليفرج همنا ويشفي مرضنا ويخلص إخواننا من الظالمين فتعالوا بنا نتوجه إلى الله رب العالمين إلى المولى الكريم بسطت كفي وبسط الكف للكريم يكفي إلى المولى الكريم بسطت كفي وبسط الكف للكريم يكفي فلا تردد يدي يا سيدي سفرا فقد عم الورى بخفي لطفي وعلى باب الكريم وقفت أدعو وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي فمن غيرك يكشف السوء عنا
ومن غيرك يا شافي الأمراض يشفي الروح تخشع والعين تدمع والقلب يبكي وأبدا لغيرك ما بسطت كفي اللهم إنا نعوذ بك من الظالم وجدواه نعوذ بك يا مولانا من الظالم وجدواه والسفيه وعدواه وذي الرحم ودعواه ومن عمل لا ترضاه اللهم أمتعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا واجعل المال في سمائحنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ربنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ربنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم خلص إخواننا في سوريا يا أرحم الراحمين اللهم اجبر كسرهم وارحم وارحم ذلهم وقوي ضعفهم وحقق إيمانهم وانصرهم يا أرحم الراحمين اللهم ذبل الأرض من تحت أعدائهم عليك بالطغاة الظالمين فأنت حسبنا ونعم الوكيل فأنت حسبنا في أبنائنا وأطفالنا وإخواننا وأنت حسبنا في من ظلمنا أسألك يا ربنا مسألة المسكين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وألف بين قلوب عبادك يا رحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الكرام أتباع الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام طغاة العصر من أطاهم إن من أعظم الأسباب التي فرعنت فرعون بل جعلت الطاغية يعيش في هذا الجو وفي هذا الدور الذي رسم له من نفسه وهواه وشيطانه بل ومن أعداء الملك سبحانه إن هذا الدور الذي أخذه الطاغية كان بسبب من الأسباب إن من أعظم الأسباب الملك والسلطان فهؤلاء يحبون المكانة يحبون السلطان يحبون الإمارة مع أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يا سعادة من صلى على الحبيب النبي اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد رسول الله سيد المتواضعين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي والدنيا جميعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا من خلال حديثه لأبي ذر الغفاري حين قال له أبو ذر أريد الإمارة يا رسول الله مع أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صدق أبي ذر في طلب الإمارة وأمانة أبي ذر في تحمل المسؤولية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين تكلم عن أبي ذر في وقت آخر قال الحبيب النبي والله ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر والله ما أذلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر ولا يعني ذلك أن النبي ينفي الصدق عن غيره إنما هو أسلوب بلاغة جميل راقي وعالي من الحبيب النبي ليثبت صدق أبي ذر وأمانة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه فلما جاء أبو ذر يطلب الأمانة يطلب الإمارة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها ناجح بمجهوده إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها وهي محتاجة ناس عندهم صفات معينة فالمسألة مش مسألة كراسة نقعد عليها والكل يشاور بالروح والدم نفديك يا زعيم لا المسألة مش عشان التاريخ يكتب فلان كان رئيس أو فلان كان حاكم أو فلان كان أمير عاوزين نتقش الله شوية عاوزين نتقي الله شوية ونجرد أنفسنا من أجل الله وإحنا داخلين دلوقتي على حياة بيسموها الحياة البرلمانية أو المجلس البرلماني إحنا بنقولها في البلاد الإسلامية كلها بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة بنقول نتقي الله يا اللي داخل في هذا المكان نجرد أنفسنا من أجل الملك سبحانه عشان تنجو بنفسك إذا كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه يقول له الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا يا أبا ذر إنها أمانة مش حقوق الناس الموجودة دي الضعفاء والفقراء والمساكين مش حقوق الناس ديت هتسأل عنها يوم القيامة مش السيارة اللي هتنزل في المطب هتسأل عنها ليه ما أصلحتش لها الطريق يا فلان ابن فلان ولا الكلام ده ما احناش واخدين بالنا منه لا يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها اوعى تفكر إن النبي محمد شك في صدق أبي ذر اوعى تصدق أن النبي محمد شك في أمانة أبي ذر إنما أخذها من جهة الشفقة على أبي ذر إنك ضعيف وإنها أمانة فإذا قلت أنا لا لأحد الناس مع أننا نظن أنه على الصلاح فلتعلم أنني أضع ميزان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أمامي فأنا لا أريد مجاملة لأحد ولا أحد يجاملني على حساب الدين فلا نرضي الخواطر في ديننا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا اللهم صل على سيدنا رسول الله اللي فرعنك يا فرعون أول سبب من الأسباب حب الملك والسلطان عاوز يتشاور عليه بالبنان والجرايد تجري وراه والصحافة تصور الزعيم قام الزعيم اشترى كيلو بطيخ الزعيم مش عارف ايه يا اخوانا يا اخوانا احنا عاوزين نتجرد الملك والسلطان سبب من أسباب الطغيان عند ضعاف النفوس عند من أرادوا هذه المسألة لمجرد أن يكونوا زعماء رؤساء أمراء ملوك فرعون لما مسك السلطان وبدأ يقول كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أنت مين يا أخويا فرعون حروفك كلها مرققة متواضعة فرعون ولا فيهم حرف مفخم يا فخامة الفرعون يا فخامة الرئيس فرعون من أنت أنت من التراب خلقت وإلى التراب ستعود خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب ولا كأنك جيت في الدنيا اتخلقت من التراب ومشيت ولسانك ما شاء الله إما بالحق وده اللي هيتحسب لك وإما بالباطل ويتحسب على دماغك ودماغ اللي شجعوك ثم تعود إلى التراب مرة ثانية خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب وسرت إلى التراب وعدت إلى التراب فسرت فيه كأنك ما خلقت من التراب كأنك ما خرجت من التراب أيها الأحبة الكرام اسمع ماذا يقول فرعون كما قال الملك سبحانه على لسانه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون يا نطفة يا من كنت في البداية نطفة يا علقة بعد ذلك بعد أن أصبحت مضغة إيه مشكلتك من الذي خلقك الله الله لما تسمع كلام الله
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا الرحمن ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك انت ايه ايه يا انسان ليه ليه اللي انت بتعمله في نفسك وبتعمله في الناس ده اليس لي ملك مصر يا نهار ابيض امال لو انت مكان سيدنا عمر بن الخطاب ولا مكان ابو بكر الصديق ولا مكان الصحابه امثال سيدنا عمر اللي كان مش رئيس على مصر بس ده مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب فلسطين الاردن سوريا ربنا يخلص اهلها من الطاغيه آه العراق آه ايران السعوديه آم، قطر البحرين اليمن أ- اجيب ايه ولا ايه اجيب ايه ولا ايه الكويت كل البلاد دي ده كان حاكمها مين عمر بن الخطاب ما عادش وقال كده بالعكس ده نام تحت الشجره هانئ نام تحت الشجر كان عمر بن الخطاب يعدل بين الناس ما احنا هنتكلم برضه عشان وبضدها تعرف الاشياء ونبين ايه الفرق بين ده وده يا فرعون مين فرعنك او يا طاغيه من اطغاك اول سبب حب الملك والسلطان اتقوا الله حب الملك والسلطان قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ولا حد هيملك حاجة إلا بأمره وستنزع أيضا بأمره اسمع أخي الحبيب أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها فين شارون ما هو نايم دلوقتي بقاله كام سنة يا أخوانا حد يعد ورايا حوالي خمس سنوات نايم اليوم ننجيك ببدنك اطلع يا حبيبي خليك للناس آية وواحد تاني ربنا ما يموتوش وكنا بنقول ليه ربنا سبحانه وتعالى سايب الراجل ده عشان يتحط في القفص هو وعياله لماذا؟ لأنه كم وضع الناس في هذا الموقف لأنه كم سمح للناس بعذاب غيرهم لأنه لأنه ده أنا لما أقول لك على الفساد الموجود هتعجب وهيبقى في حلقة تحت عنوان محاكمة أهل الظلم اسمع رحمن الله وإياك ومن أسباب الطغيان أيضا غفلة الناس وعدم قول الحق احنا سكتنا كتير يا اخوانا غفلة الناس وعدم قول الحق صحيح كل حاجة بإذن الله بس احنا ليه سكتنا على الفرعون لحد ما اتفرعن احنا ليه ساكتين على الطغاة لما بيطغم يقولوا للناس رؤوسهم نسمع ونقول سمعا وطاعة نقولوا للناس انتجوا الخمرة نقول معلش عشان البلد اقتصادها يمشي عمره ما يمشي اقتصاد في محاربة الملك سبحانه طيب خلي المذيع الفلاني الديوث اللي سايب زوجته بترقص امامه يطلع على الشاشات ويقول عاوزينها اسلاميه وبعدين الخمره تروح فين؟ وايه رايكم بقى في الممثلات؟ وايه رايكم في الكليبات؟ كانه يقول قول ايوه زي ما كان الامر من العلماء قبل ذلك الكل يسكت الا من رحم ربي. ايه اللي فرعنك يا فرعون؟ غفلة الناس وعدم قول الحق خلي بالك احنا لنا يد في المسألة اللي حصلت ايوه لنا يد هل حد منعني ان اقوم اصلي في وقت الصلاة هل حد منعني ان انا اطلع حق الله في الزكاة هل حد منعني ان انا اصوم رمضان باخلاص هل حد منعني ان انا اشاهد القنوات المحترمة دي مين منعني حد دخل عليا البيت وقال لي غير احنا لنا يد هل حد منعني وانا في شغلي ان اتقي الله لا محدش منعني هتقول لي اصل اثروا علينا يا مولانا يا فرعون ايش فرعنك غفله الناس وعدم قول الحق ودي مساله خطيره ففرعون او الطاغيه لما يشوف ان هو بيطغى وهو بيتفرعن وبعدين ما حدش يرده بيزود الاول قال ايه اليس لي ملك مصر انا الملك انا الزعيم انا الرئيس يا نطفه يا ابن النطفه يا اللي هتبقى في الآخر في قلب التراب جيفة قذرة يوم ما هيحطوك هناك ورب الكعبة لن تستطيع أن ترد بول كلب إذا بال فوق رأسك لا أنت ولا أبوك يا من تقتلون الآلاف المؤلفة لن تستطيع أن ترد بول الكلب فكيف بعذاب الله في القبر إيه اللي خلاك طاغية يا طاغية أليس لي ملك مصر أيوة يا عم لك ملك مصر بلى يا أخوي بلى أليس لي ملك مصر م- ملك مصر خلاص سكتنا عليه اللي هو فرعون يعني سكتوا عليه خلاص زودها بقى راح طالع على طول قال أنا ربكم الأعلى طالما وافقتم أنا ربكم الأعلى يا شيخ ما وصلش المسألة لكده وصل لما يشبه ذلك يقسم لي بعض من أثق فيهم من القيادات وغيرهم إن الصور بتوضع للزعماء ويلفوا حواليها كأنهم يدورون حول الكعبة بل يسجدون أمام صوره بل إنهم يقولون فلان أقوى من الله هو ما قالهاش الطاغية اللي موجود في سوريا الآن أخوه ماهر الأسد ما قالهاش ما قالش إن الحكم ده جنة ليس من الله ولا من الشعب والدي جابه بالقوة فلا الشعب هيقدر ياخده ولا الله حاضر التهديد مش مني ربنا سبحانه وتعالى لا يحارب أسأل الله جل وعلا أن يرينا فيكم عجائب القدرة اللهم أمين ماذا قال ربنا
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الله الله آيات تحققت قدامنا وستتحقق نحن نصدق الله من قبل أن نرى الآية فما ظننا بعد أن رأينا الآية لقد زاد يقين كل من يوحد الله أن الله قادر على أن يقسم ظهور الطغاة إيه اللي خلاك طاغية يا طاغية غفلة الناس وعدم قول الحق ودي مصيبة من المصائب بيزودوا فيها يا أخوانا لازم نقول كلمة الحق لازم يكون عندنا صوت يكون عندنا نفير لازم تكون في قناة محترمة تتكلم لازم يكون في جريدة محترمة تتكلم لازم يكون في صوت من أصوات المثقفين المحترمين الناس الموقرة اللي كانوا مهملين في السياسات السابقة يكون فيه ناس محترمة تتكلم عاوزين نعيش البلد على نظافة ونعطي لكل ذي حق حقه لا هنعطل سياحة ولا هنعطل رياضة ولا هنعطل أي شيء بيدر دخل للبلد بل بالعكس هنطلع الخير ومش هنسرقه وبعدين يتحط قدام الناس والكل يتفضل هتلاقوا الخير كتير من غير لا نبيع خمرة ولا نجيب راقصات ترقص ولا غانيات نبيع أعراضهن ولا الكلام ده كله ولا نذل نفسنا لإخوان قردات وخنازير بل بالعكس مع كل خطأ يجب أن يعتذروا لأن أنت أقوى لأن الله قال ذلك لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله بيخافوا منك أكثر من خوفهم من ربنا أنت بتصدقوش ربنا أنا أصدقه أتصدقوه وتوحدوه لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين إيش فرعنك يا فرعون المال الفلوس ما هو الطغيان ما بيبقاش بسبب السلطان بس ما هو السلطان والملك لما بيجي بيجيب حواليه فلوس وخلي بالكم فيه ناس بسبب المال بيبقوا طغاة المال سبب في انه اصبح طاغية ما احنا عندنا مثال لقارون لهبل يا قارون ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة طلع الزكاة زود في الصدقات يا راجل ده اللي هتدفعه هو ده اللي هتلاقيه الله يعطيك ثم يطلب منك ويسترضيك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الله الله الله يا راجل انت بتطلع وتمن على الناس ده ربنا يعطيك ويقول لك من ذا الذي يقرض الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم مالك بدل ما يخليك تضلم خليك تنور طلع يا راجل تصدق ما الناس المساكين موجودة والناس الفقراء والشباب اللي مش عارف يتزوج والناس اللي لسه عايشة في المقابر أو حتى عايشين في مكان بس بشق الأنفس بي بينفقوا على نفسهم في ناس بتقتل نفسها قدام طابور عيش ما هو لو ما فيش كلنا هنصبر طلع يا راجل ما تبقاش طاغية بمالك فاحنا عاوزين نقول للطاغية ليه انت كنت طاغية او ليه بقيت طاغية المال سبب كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أن رآه استغنى ليه لأنه لما جمع المال أصبح عنده كتير جدا فحس إن هو راكب العربية ما شاء الله ال- ال- ما شاء الله يعني ال- ال- سبحان الله عمال يفحط في الأرض ما شاء الله يعني عجلتين منهم تلاقيه من هنا من القاهرة هناك عند بورسعيد ما شاء الله ثم ينظر إلى الناس بتعالي ويسعر خده للناس فيه ناس ما هماش في مكانة السلطان ومع ذلك تغاه بسبب المال أنا كنت بشوف ناس كده روح طالعين بالرشاش وروح طالعين بالآلي على الفيلا من فوق ويضرب كام طلقة كده يقوم ينيم الجيران ويخش في ال- في الانتخابات الفلوس بقى طب يا فلان انت امكانياتك ايه عشان تخش في الانتخابات دي ولا حاجه سوى انه يحط كم مليون جنيه لفلان لوزير فلان وكم مليون جنيه للعلان وكم آه، ألف جنيه لمستويات معينة وبعدين في الآخر خلص كم سندوتش ليا وليك بقى واحنا واقفين في الطابور والناس يا- يعني هيعملوا ايه سندوتش جاي جاهز بدل ما يقف في الطابور ويرجع البيت يتحايل على زوجته تعمل له حتة جبنة في قلب السندوتش إيه لقى الجبنة ليه ايه اللي خلاك طاغية يا طاغية المال فالمال سبب من الأسباب كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ودي مش م- مسألة خطيرة جدا أيضا سؤال بنسأله إيه اللي فرعنك يا فرعون وإيه اللي خلاك طاغية يا طاغية ابني حبيبي ونور عيني أنا عايز بقى أخليه البلد بعد ما أموت يا راجل موت يا راجل موت هو أنت ناقص الحساب اللي هيبقى على دماغك جايب حساب على أولادك هي المسؤولية سهلة 100 مليون ولا 150 مليون انا ما بتكلمش على بلد واحده انا بتكلم على الامه الاسلاميه كلها هيبقوا قدامك امام الله الكل يقول لك تعالى ابني معرفش يتعلم تعالى ده اخويا اصاب بالفيروس تعالى ده زوجتي اصيبت بالسرطان تعالى ده احسن ده ابني كان بيعدي في المركبه في قلب البحر المتوسط بسبب العيشه الكرب اللي انت عايشته فيها ووقع في قلب المركبه الخربان لانه رايح بطريق غير شرعي هربان منك ومن اولادك هتعمل ايه قدام ربنا اصل ما اعرفش اقعد في بيتك يا اللي ما تعرفش اقعد في بيتك يا اللي ما تعرفش اصل ضعيف ومرضان يا عم اقعد في بيتك يا مريض محدش حاملك المسؤوليه بتحملها ليه لو كله ابتعد ولم يحمل المسؤوليه الا من استطاع لكان الامر قد وسد الى اهله وانتهت الامور فانت مش قد المسؤوليه دي ايه اللي خلاك طاغيه انا عارف ان ابنك ولادك عاوز تخليهم في مكانه انت ما سمعتش كلام الله لما بيقول ربنا سبحانه جل في علاه
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أنا عارف أنا عارف إنك خايف على الواد أنا عارف إنك عاوز تخليه في مكانك وسلطانك عشان ما يتحاسبش بعدك أنا عارف أنا فاهم أنا فاهم إن عاوز تسيب لبنتك الضعيفة ولزوجتك الطيبة الغلبانة اللي معهاش حاجة خالص إلا كام مليار أنا عارف أنا عارف إنك الفلوس اللي عندك محتار تصرفها فين فبتقول والله طالما مش قادر أصرفها لا أحوش عليها أنا عارف بس خلي بالك انت مش عارف ان لله سنة ان لله آيات ان لله سبحانه وتعالى حكم غير حكمك وحكمي لو ما رضناش بحكمه الإنسان هيذل وهيوضع في قلب التراب يعذب بعد أن يذل في حياته آه لما الناس تفكر في الآيات دي لازم تسيب رصيد في البنك أنا متأكد وعارف إنك لازم تسيب والكلام ده برضه من سنن النبي بس مش في البنك يعني البنوك اللي أقصد اللي إن عاوز تسيب لهم بعد ما تموت أفضل من إنك تسيبهم يقولوا لله يا محسنين إلا إذا كانت عقيدتك سليمة وتصدقت بكل شيء من أجل الله ده الكلام ده زي أبي بكر ده الكلام ده زي عمر بن عبد العزيز ومن أنا ومن أنت لكن ممكن نسيب لهم حاجة أه بس بالحلال من غير ما تاخد حق الطيبين دول ولا تاخد حق الأمهات دي ولا حق الأخوات ولا تدمر الدنيا بالطريقة اللي بنشوفها دي أنا عارف إن ابنك هو لسبب الفرعنة اللي أنت فيها الله لما نسمع كلام الله
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا
لله ذرك يا عمر يا ابن عبد العزيز لما استلم الإمارة شاب عام 29 سنة تقريبا ايه ده بعض الناس سمعتهم بيقولوا الشباب المفروض ناخدهم معانا ونحمسهم ونمسكهم قيادة الجيش لكن ما يمسكوش دولة مين اللي قال الكلام ده مين اللي قال ما يمسكوش دولة عمر بن عبد العزيز كان عنده 29 سنة بس بمواصفات خاصة أول ما مسك الحكم كان عنده عربيات مرسيدس اللي هي الخيل المسومة يعني راح بيعها كلها كانت جايه له منين كان راح كده عند المعرض الفلاني بتاع السيارات وقال له انا ابن الزعيم هات لي كام سياره كام سياره ليه انا شريكك بل بالعكس انت اللي شريكي ولا اقول لك اشتغل عندي ما عملش كده ده اول ما مسك الحكم راح متنازل عن كل حاجه بيملكها بيملكها بتاعته شخصيا جاياله ميراث هتقول لي ما هو برضه ابوه كان جابها له ابوه ما اقول لك على حاجه لم يت لم يقل أحد أن عمر بن عبد العزيز أخذ شيئا كان من الحرام مع العلم لو أنت ورثت عن أبيك شيئا من الحرام خلاص عندك أصبح حلالك وأبوك اللي هيتحاسب عليه لما ياخد على دماغه بس عمر بن عبد العزيز ترفع عن ذلك وتورع راح سايب كل اللي عنده ده أنت الأمير ده أنت أمير المؤمنين السعودية بحرين تونس اليمن قطر الجزائر آه، ليبيا المغرب آه، سوريا إيران آه، منطقة الشام كلها منطقة الأندلس يا نهار أبيض سبحان الله ده تخلي الواحد وهو عنده 28 سنة ده يعمل إيه ده يعيش أو 29 سنة ده يعمل إيه سبحانك يا رب إذا كان ده فيه ناس منهم الآن ماسكين بلد تعتبر محافظة عند عمر بن عبد العزيز وهيتجننوا على السلطان والكرسي الواحد يقتل طفل صغير جميل عشان كرسي طفل طفل يقتله ولد صغير ابتسامة بيرضع بي- بيرتضع اللبن بياكل من غير حول ولا قوة ازاي تقتله تنظر في عينيه كده وهو مقتول ازاي عشان تقعد على كرسي فما ظنك ب 39 ألف يقتلهم حافظ ال- مش عاوز أقول الأسد 39 ألف ده خلي خلي بالك التقارير دي من ألسنتهم هم وأنا برضو عندي التقارير كاتبها عشان نسأل عما نقول خلي بالك 39 ألف مسألة خطيرة أنت عارف يعني 39 ألف بحرب أكتوبر لوحديها يمكن ما جاش العدد ده سبحانك يا رب وابنه دلوقتي عمال يقتل في الناس ومعايا إحصائية خطيرة بس مش هقدر أقولها النهاردة فبقول اتقوا الله عمر بن عبد العزيز لما مسك الحكم باع كل حاجة وقال أنا هعيش زي أفكر واحد في بيت من الطين وكان يخدم نفسه طب أولاده اللي هيجوا بعد كده ساب لهم التقوى ساب لهم الصلاح وكان أبوهما صالحا ساب لهم اللي, اللي قال عليها الله واللي قال عليه رسول الله محمد انتوا عارفين عمر بن عبد العزيز بعد ما مات أولاده لم يترك لهم شيئا وجد الواحد فيهم بعد موت أبيه عمر بن عبد العزيز بعد أن من الله عليهم بسبب تقوى أبيهم وفتح لهم الدنيا الواحد فيهم كان يجهز جيشا بمفرده من شدة الأموال التي كانت عنده ولاد عمامهم سابوا لهم أموال بقى وسيارات وكراسي وحاجات وما شاء الله وفلل هناك في الساحل الشمالي وفلل ما مش عارف لا ما كانش في مصر المهم يعني سابوا لهم حاجات كتير جدا فلما مات والدهم والأموال معاهم شوف أولاد عمر كان الواحد فيهم بيجهز جيش لوحده ولا يؤ- تأثر ماله ال- أما أولاد أعمامهم وجد الواحد فيهم يطلب الإحسان أمام المساجد لله وقفوا قدام المساجد يشحتوا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم لازم احنا نفسنا نتعظ ونعتبر مما نراه الآن مليارات في البنوك وهم في السجون أو مليارات اتوزعت في العالم كله أثرت اقتصاد البلاد التي حولنا من أهل الشرك والكفر وسايبين البلاد الإسلامية يا راجل طب حطه في البنوك الإسلامية أو في البنوك ال- العربية اللي فيها بلاد إسلامية ناس بتوحد الله رايحين تطلعوا اقتصاد البلاد التانية أو حاكم ليبيا فين الله يكرمكم اللي يلاقيه يقول لي عليه الله يكرمكم في ما احناش عارفين فين وزع فلوسه وانتهى أمره كل اللي حصل عليه التوك توك اللي كان راكبه اللي سبحان الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدقت يا رب صدقت يا رب ايش فرعنك يا فرعون ابني كنت عاوز اعمل له تصور ان انا ما شفتش ان فرعون كان بيعمل لابنه ده احنا اليومين دول ما شاء الله يعني سبب من الاسباب الموجوده دلوقتي عندنا في طغاة العصر لم يكن موجود في كثير من الطغاة السابقين الامر الذي يليه ايه اللي خلاك طاغية يا طاغية الغرور والكبر سبب من اسباب الطغيان فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه احنا اصحاب الضربات احنا عندنا جيش موجه ناحيه اليهود عندنا جيش موجه ناهي- ناحية ال- ال- الموحدين في الداخل ثلاثة أضعاف ما وجه ناحية اليهود إحنا حاكمينها بقبضة من حديد اللي هيحلم إنه يفكر في أي مقعد أو كرسي هيبقى مكانه مش موجود على الدنيا آه فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق خلاص وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ربنا مش أقوى منه ومنك الله لما تسمع كلام الله
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا
آه القوة لله القوة لله ولازم نفهم كده ونعرف كده الله سبحانه وتعالى قادر يا عباد الله انه يرينا في من ظلم العباد ايات يعجب منها العباد لازم نصدق الله سبحانه وتعالى ده من ضمن الاسباب التي جعلت الطاغيه طاغيه اللي خلت فرعون فرعون ايش فرعنك يا فرعون اللي انا كنت فيه من الكبر والغرور خلاص بقى يا عم يا ارض تهدم عليك قدي فربنا سبحانه وتعالى قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا تشوف يا راجل واحد بيصلي في الحرس عندك وهو راجل رتبة كبيرة محترم يمكن حس انه كبر في السن ولا حاجة بيصلي مرة واحدة مرة واحدة تشوف واحد بيصلي تقول له انت هتجيب لي مشايخ طلعوهم مننا خلاص وانتفى الراجل ده من قلب القصر خلاص ما عادش ينفع عشان صلى امال انت بتعمل ايه نسمع من الناس الحرس الخصوصي بتاعك انك بتقول وعلى الهواء والكلام ده بيتقال من الهوى من الناس اللي كانوا عايشين معاك تقول أشد الأيام بغضا عندك أيام العيد وأيام الجمعة هو أنت يهودي ده دي الأيام اللي بيكرهوها عشان تجمع المسلمين نلغي لك الأعياد عشان ما نجمعش الناس إيش فرعنك يا فرعون من الأسباب اللي احنا شايفينها دي ومن ضمن أسباب التي جعلت الطاغية طاغية الحقد والحسد استنى بس يا شيخ حقد وحسد ايه هيحسدون على ايه ده احنا تحت وهم فوق ده احنا فقراء وهم اثرياء اغنياء اموالهم لا حصر لها ولا عدد يحسدون على ايه أعلم أن أحد أبناء رئيس من الرؤساء وهو في السجن أنا لم أحدد قال أنا ما ندمت على شيء أكثر من محاربتي لمحمد حسن سبحانك رب أنا بتكلمش على حد ممكن يكون في أي بلد من البلاد سبحانك اللهم أنت بتحقد ليه بتحسد ليه ولا ي... يعني سبحان الله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ينزل عليك خير يتضايقوا لو أنت بتسجد لله يقول لك بيسجد ليه طب بيسجد إزاي طب بيعمل إيه في السجود طب بيقرأ قرآن إيه اللي ربنا أعطاه له ده ليه هو يجي له الرزق ده ليه يا أخي هو يعني ربنا هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لماذا نعطي له نفيرا يتكلم من خلاله وصوتا وبوكا يتكلم من خلاله اقفل لا يا أخي اتقوا الله إن لأن مثل هؤلاء يصلحون في الأرض ولا يفسدون ونحسبهم كذلك ونزكيهم عن الله فنقول الحقد والحسد يحقد الغني الفقير إن وجده على خير يحقده ويحسده عاوز الخير اللي عنده عشان يفضل تحت إيده ثلاث محاور بنوا عليها الحفاظ على كرسيهم كما رسمت أمريكا واليهود لهم أول حاجة إضعاف الاقتصاد وجعل كل مواطن في البلد الإسلامي المصري مثلا كعلى سبيل المثال يبحث بالليل والنهار عن المال فلا يجد يشغل نفسه باللقمة لأنه لا يجد الخبز ولا الطعام محور أول إن نخلص على كل حاجة في هذا البلد من اقتصاد عشان يفضل الحكم الأولادي الأمر الثاني إن احنا نقضي نقضي على صحة المواطن عشان حتى لو لقى تراب ياكله ما يقدرش يقوم تبقى أحواله متبهدلة لا قادر يتحرك ورقبه مخلعة وفيروسات مالية جسمه والسرطانات عمال يجي عشان يعالجها والمستشفيات تتملي وهذا مقصود هذا مقصود دخلت في مستشفيات والله يوم الحادث انا مش عاوز اذكر اسم المستشفى احنا نبقى ننصحهم بيننا وبينهم لان احنا بقى خلاص هنبدا بمرحله جديده مرحله النصح لله من غير فضيحه للناس انا صراحه كلما فتحت فمي كان البعوض الناموس وانا بالليل يدخل في النفس فبقيت اقفل يعني اكثر من 33 غرزه ولا اكثر في راسي ومع ذلك مش قادر اتنفس الحاجه الوحيده اللي كانت محترمه هناك الناس الطبيب والناس اللي حواليه ومع ذلك في هذا المكان مش عاوز اسمي الاسماء فعاوز اقول ان هم هدموا البلد من الناحيه الاقتصاديه عشان نحتاج دايما وهدموا البلد من الناحيه الصحيه عشان ما نقدرش دايما وهدموا البلد من الناحيه الاخلاقيه ولذلك كانوا يجوا على الشيخ المحترم يقول له اقف ما تتكلمش على القناه الموقره يقول لها اقفلي ما تشتغليش مش عاوزين ادب في البلد احنا عاوزين ثلاث محاور نحفظ لعيالنا البلد هتحفظ لهم ايه خرابه ده انت بهدلتها انما الناس اللي بتفهم ينظف المكان يخلي الناس ترضى عنه يقوم يقول له بالروح والدم نفديك انما كده هنقول لك الله يوريك روح يا راجل اسمع رحمن الله واياك من ضمن الاشياء التي جعلت الطاغيه طاغيه قسوه القلب الناس دول قساة القلوب ومحدش يشفق عليهم بقى انا وانا اعلم قلبي يعني مش هيبقى زي الناس المحترمة الآباء والأمهات اللي قدامي ولا الإخوة والأخوات أشوف ولد بيعيط وما تأثرش أشوف أم بتقول لي سيب ابن الله يكرمك وما أخدش الواد وأحقق معاه بإخلاص وبالقانون ولا أقول لها ده طلقة من قلب المسدس أنا ذلك على الأرض وملكش دي عندي في ناس كانت كده ومنهم ناس سامعيني دلوقتي وهنا إخواننا القلب القاسي لازم يخلي الإنسان طاغية فينك يا عمر يا ابن الخطاب لما يمشي بالليل يتحسس أحوال الرعية فيسمع بكاء أطفال فيقوم الأم تقول لهم اصبروا يا أولاد أنا بعمل لكم الأكل يظل عمر فترة والأولاد يعيطهم والأم تصبر فطرق الباب على الأم قال لها فيه يا أمة الله العيال بتعيط بقالها فترة قالت له يتامى وأضع لهم على النار قدر فيه ماء ولا يوجد فيه سوى الحصى أصبر به الأبناء ما عندناش أكل فقال لها يا أمي طيب آه، ن- يعني سبحان الله منذ كم وأنت هكذا قالت منذ أن مات زوجي ثم بكت الأم وقالت الله الله في عمر بن الخطاب حسبنا الله ونعم الوكيل فيه تقدر حد كان يقولها حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا مبارك في وشه محدش كان يقدر مع العلم انه اخذ اسبابه عمر ومشي في الشارع وبعت ناس محترمه تجيب له الاخبار مش عشان يقبض على الناس انما عشان يخدمهم فاول ما شاف الاطفال ونظر لليتامى ونظر للام دموعه فرت بسرعه وقال لها وما ادرى عمر بكم ايه اللي ضر عمر بانه في شوارع مش قادرين تمشوا فيها ايه اللي ضر عمر في ان في ضباط ولا غيرهم من الناس في ناس محترمه عشان ما نلومش الناس كلها بتقف تاخد جدايه من الشعب ودلوقتي اختفوا عشان الوقت ما فيش فيه جدايات سبحان الله مين اللي ضر عمر ان المستشفيات مليانه بالفيروسات مين اللي ضر عمر ان المستشفيات مليانه بالكلى ما فيش تقرير بيطلع لك يا امير المؤمنين ده انا بنزل بنفسي وناس محترمه بوزعها عشان تجيب لي التقارير الصادقه يا امي وما ادرى عمر بكم ايه ضر عمر بن الخطاب بكم قالت يتولى امرنا ويغفل عنا حسبنا الله لا تستني فاسرع عمر بن الخطاب رئيس البلاد دي كلها أسرع عمر بن الخطاب لبيت بان الم- المسلمين للغلام افتح يا ابني ده الساعة كام ده بالليل الساعة 2 ولا 3 بالليل والدنيا مطر والليل فيه برودة في مدينة النبي محمد يجري عمر بن الخطاب في ساعات الليل يقول له شيل لي يا ابني شوال الدقيق وجهز الزيت وجهز ويشيل عمر الغلام بيقول له ما سمعت منك الأمر جيدا أحمل عليك أم عنك يا أمير المؤمنين قال له حمل علي يا ابني أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة تخيل رئيس الدولة شايل على كتفه شوال دقيق وشايل في الإيد التانية زيت والمطر نازل وفي عز الليل ورايح للمرأة العجوز اللي قالت له حسبنا الله في عمر وهي لا تدري أنه عمر ثم دخل على المرأة وأوقد النار وبدأ ينفث في النار والدخان يخرج دموعه تنزل لا ندري من الدخان أو من خوف من الرحمن ثم طهى الطعام وجلس مع الأبناء بعد أن خبز الخبز وأطعمهم بيده وجعلهم ينامون وهم يبتسمون كما جاءهم وهم يبكون وأخذ يقص عليهم القصص الصالح ثم استأذن أمة الله وقال ألك حاجة يا أمة الله قالت لا والله إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب والله إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب هؤلاء أصحاب رقة في القلب ناس كانت قصده تخدم الناس مش عشان ياخدوا سلطان وملك وما كانش عمر كده في ايام حكمه فقط ده كان في ايام حكم ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في يوم خرج عمر من مدينة النبي رسول الله ما تصلي على النبي محمد اللي ربى هؤلاء العظام أصحاب رقة القلب كانش ياخدوا حق حد أبدا يبقى هياخدوا أكتر من حقهم أسرع عمر بن الخطاب في ليلة من الليالي وكان الأمير للمؤمنين أبو بكر وعمر يروح يلف بالليل من غير ما حد يعرف عنه حاجة فعلم أن هناك امرأة عجوز عمياء لا يوجد لها قريب في قلب بيتها وخيمتها فقال هي بعيدة عن المدينة في قرية في بع- ناحية بعيدة عن المدينة المنورة خرج عمر بن الخطاب بالليل وكلما ذهب للمرأة يطرق عليها الباب فيستأذن فيدخل فيجد أن بيتها منسق منظم مكنوس متشال منه الزبالة زي ما بيقولوا اعذروني في اللفظ متشال منه الفضلات فأول ما دخل جوه يلاقي الثياب بتاعتها مرتبة ومغسولة والأم واكلة وشبعانة فيقول لها يا أماه مين اللي جاي لك كل ما آجي بالليل عشان أنظف لك هذه الأماكن وأطعمك ألاقيك كل حاجة عندك جاهزة فتقول له رجل يأتيني في ساعات الليل يستأذن بالدخول علي ثم اشترط ألا أسأله عن اسمه فقال والله لعرفه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاختبأ عمر في ليلة من الليالي المطر ينزل والجو بارد وبعيد عن المدينة بكم كيلو متر ويفاجأ بأن اللي بيدخل في ساعات الليل أبو بكر الصديق كل يوم يروح وهو بيجهز جيش عشان يحارب الردة كل يوم يروح وولاده محتاجينه كل كل يوم يروح وهو بيقرأ القرآن في الليل كل يوم يروح وهو بيقيم الليل ويصوم النهار ويتفقد أحوال الرعية ليلا نهارا وبعدين مش قادر يسيب الأم العمياء اللي عرف إن ملهاش حد كل يوم يروح يطبخ لها ويكنس ويجهز لها الثياب ويغسلها ويحمل على ظهره وكتفه الشريف أي قلوب هذه أي أمراء هؤلاء لا عجب فإنهم قد تربوا في مدرسة سيد الأنبياء فكيف بحاكم يرضى أن يموت ولد أمام أمه كيف بحاكم يرضى أن يسلب مال من فقراء يسير الواحد فيهم آلاف الكيلومترات عرض البحار في مراكب خربة كيف يرضى لحجاج بيت الله الحرام أن يسقطوا في الماء بهذه السفن التي أخذت تصاريح بمجرد أنهم أخذوا حفنة من الأموال وأولاده يصفقون للمنتخب في الاستاد في جو جميل رائق والأغاني تنطلق والزغاريد ولا يتعب نفسه ويسأل عن حال هؤلاء أي حكام وأي قسوة في القلب حين نوجه الدبابات التي جاء بها الشعب بدمه وعرقه ويأتي إلى أماكن العبادات وتدمر المساجد الآن في سوريا تنطلق من المآذن الأغاني والموسيقى أقول لك ولأمثالك يا من تملكون قلبا قاسيا الله سيلينه وإن لم يلن قلبك الله جل وعلا سيكسره إني أقول لك ذلك ولغيرك لنعتبر ونتعظ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل دمر الله عليه وللكافرين أمثالها خلي بالكم لحسن واحد يقول لي بتقول عليه كافر اقرأوا تاريخهم اقرأوا تاريخهم وما هم فيه ايه اللي خلاك طاغية يا طاغية الأسباب دي واحنا بنقولها في المثل المصري ايش فرعنك يا فرعون قال ما لقيتش حد يردني عاوزين كلمة حق وده السبب اللي خلى الطاغية طاغية اللي جاي عليه الدور ايه خلاك طاغية لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غافل عنه الناس ما نقول للحاكم ده اتق الله بأدب بما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم عاوزين العلماء عاوزين العلماء يا مفتي الله يكرمك يا عم انت العالم وانت الراجل تعلم اكثر مننا وراجل ما شاء الله عليك سبقتنا في العلم والسن يا سيدي يا حبيب قلبي ماشي هعتبر نفسك لحد دلوقتي هقول كده بس بشرط نرجع الى عهدنا السابق مع الدعاة والعلماء اللي كان يقف كده اللي كان يقف كده العز بن عبد السلام في يوم العيد بدل ما ينافق ويبوس اقدام الرئيس فيقول له يا ايوب يقول له يا أيوب وينادي عليه فيقول له نعم أيها الشيخ يقول له اتق الله يقول ماذا في في في في, في, في الأمر يقول هذه الحوانيت التي تباع, تباع الخمر في بلدك بلد مسلم وأنت تحتفل وتكبر وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنت تبيح الخمر في البلد قال لا يوجد فأتي له بالتقرير فوجد أن هناك دكان يبيع الخمر قال ده كان ده من زمان أبي فيقول له العز بن عبد السلام أأنت ممن يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وأنت تعمل زي الكفار يا الله لما ينادي عليه العز بن عبد السلام ويقول له يا أيوب ما يقولوش فخامتك وسعادتك وسيادتك والتاني يقول له ايه نعم يا سيدي احنا هنقول كده احنا هنبقى كده لو قلت كده فانت سيدي انما هتفضل على الحال ده او هنفضل على الحال ده فين العلماء اللي يقولوا قال الله قال الرسول ولا يخشوا في الله لومة لائم بالحق وعلى ميزان الحق وبأدب النبي الذي علمنا كيف نطلب الحق وبأدب النبي الذي علمنا كيف نطلب الحق أيضا أيها الأحبة الكرام إيش فرعنك يا فرعون من ضمن الأشياء إن إحنا يا حبايبي ما بنغرسش عقيدة التوحيد في الناس بنكتر من البدع ودي مقصودة أصل إحنا لما نكتر في البدع هنلاقي ناس تعبد قبر وهنلاقي ناس تنذر لميت وهتلاقي ناس ت- تتمسح في شجر وهتلاقي ناس آه، يقولوا للزعيم زي ما قالوا كده اهو اسمع بيقولوا له ايه الله حلك حلك قم واجلس الاسد محلك دي حاجات بتتقال عندهم الله حلك حلك قم واجلس الاسد محلك ليه لان دي عقيدتهم ديت عقيدتهم ايضا من ضمن الاغاني التي كانت تقال وتقال الان ل- لهذا يقول له ايه ما يهمك احد يا ربي يا الاسد خلي بالك ما بيقولش يا رب الاسد ما يهمك احد يا ربي يا الاسد انا عشقي الك قدر ما له حد فانت احد احد احد احد ما يهمك احد بالله عليك لما نعلم الناس عقيده التوحيد انه لا اله الا من إلا الله فالكل هيسلم لله إيش فرعانك يا فرعون لأنه ملقاش حد يقول له أن ربي وربك الله ربي وربك الله فاحنا عاوزين نعلم الناس كيف يوحدون الله ومن ضمن أسباب الطغيان أو الذي أدى إلى أن يكون هذا طاغية وهذا فرعون التبعية العمياء لأهل الكفر والعناد حرب أهل الدين يا حرب أهل الدين شوهوا سمعة السلفيين شم... ما أقصدش السلفيين ناس معينة بشكلها وزيها أنا أقصد كل من يتبع السلف الصالح أنا أقصد كل من يتبع السلف الصالح أقول لهم اتقوا الله التبعية العمياء يمين يمين شمال شمال اهدم اقتصاد بلدك يهدم اقتصاد بلدك دمر ال... يا اخواننا لا لابد ان احنا نفكر هؤلاء ماذا يقصدون منا يا زعيم يا رئيس اوعى ابدا في يوم من الايام تنساق هذا الانسياق الاعمى وراء من يريدون هدم الدين واشاعه الفوضى بين المسلمين بقول الكلام ده والله لنفسي ولكل الاحبه الكرام عشان نسير على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ايش خلاك طاغية يا طاغية وايش فرعنك يا فرعون ايه اللي خلاك كده من ضمن الاشياء ان احنا ما منعناش عنه روافد الطغيان وده هنقف عندها عشان الوقت خلاص بقول للحاكم والمحكوم لازم تسمع النصح ولازم تسمع ممن نصحك أرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما وقف بين الناس يقول اسمعوا وأطيعوا فقال له أحد الناس لا سمع ولا طاعة قال لماذا قال عشان انت وزعت علينا أقمشة وخدت نصيب مثل ما أخذنا وانت فصلت قميص واحنا ما كفناش وانت أطول منا ما كان طوال القامة كان هيبة فقال أنا مش هرد عليك لكن اللي هيرد عليك ابني رد عليه يا عبد الله يا ابن عمر قال لهم يا اخوانا والله والدي أخذ مني نصيبي لما لم يجد عنده إلا قميص واحد إذا اتغسل ما بيعرفش يخرج لصلاة الجمعة قميص واحد يا أمير المؤمنين فأخذت نصيبي وأعطيته لوالدي ليخرج بين الناس بقميص جديد ده أمير المؤمنين ما يعطلش وأنا عندي واحد تاني أديني بلبسه هو ما أنا أنا أنا صاحب أسرة ورب أسرة زيكم فأخذت نصيب فقال الآن نسمع ونطيع الله أختم بهذا القول أيها الأحبة
لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية
خلصنا الحديث إيش فرعنك يا فرعون ما لقيتش حد يردني وإيه اللي خلاك طاغية يا طاغية من الأسباب اللي احنا قلناها دي عاوزين نتخلص منها بحبكم في الله والله وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لآبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي وأن يحفظ إخواني العاملين في هذه القناة المحترمة وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته